أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سهرة خاصة مع خالد عبد الله النهارده طبعا يعني هتكون خاصة جدا لأن احنا ما زلنا بنتحدث عن نصر أكتوبر المجيد وهذه الحرب التي رفعت من كرامة المواطن المصري والعربي آه، هيكون معانا في الحلقة النهاردة أربع فقرات الفقرة الأولى يعني استحملوني فيها شوية لأنها مخصصة للرد على الأستاذ خيري رمضان الإعلامي في آه، التلفزيون المصري بخصوص برنامج مصر النهاردة اللي اتذاع يوم الاثنين عن القنوات الدينية آه، آه، في مصر وانها عامله ازمه يعني وبعد كده عندنا لقاءين ورا بعض مباشره مع ابطال من حرب اكتوبر آه، من آه، آه، اللواءات والقوات المدرعه علشان نسترجع معهم ذكريات ذلك النصر اخر فقره ان شاء الله هيكون معنا الدكتور محمد الصغير في اول ظهور له على آه، برنامج في برنامج سهره خاصه هيكلمنا عن دور الدعوه في نصر أكتوبر دور آه، الواعظين ورجال الأزهر والسلاح المعنوي اللي استطاع به المسلمون أن ينتصروا أو المصريون أن ينتصروا في هذه الحرب الحقيقة طبعا مما لا شك فيه آه، آه، حلقة الأستاذ خيري رمضان الإعلامي المحترم في آه، التلفزيون المصري ببرنامج مصر النهاردة آه، كانت حلقة أول ملف يتفتح عن الفضائيات الدينية في مصر أنا لم أشكك في نوايا الأستاذ خير رمضان لأنه قال أنا فتحت هذا الملف لأننا عايز الخير لمصر وصدقني نحن نريد الخير لمصر أكثر منك بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولكن اتعلمنا كلمة حلوة من ابن مسعود أنه كم من مريد للخير لن يصيبه بمعنى ان انا شاعر انه القنوات آه، الرسميه او الصحف الرسميه او بعض صحف المعارضه بدات كل ازمه تحدث في المجتمع المصري على طول مباشره يصدروها للقنوات الدينيه وللدعاه في القنوات الدينيه. انا النهارده عايز اتكلم واجرد نفسي من الهوى لان الهوى له اثر كبير جدا في الخلاف آه، بين المتخاصمين او بين المتخالفين. وعايز لا ادعي لنفسي العصمه ولا لغيري من الدعاء في مستوى الكره الارضيه كلها لا من الازهريين ولا من غير الازهريين فنحن نعرف جيدا ان العصمه دفنت يوم ان دفن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولذلك انا هقف بسرعه الحقيقه على الكلام اللي قاله الاستاذ خيري رمضان وهرد عليه رد موجز جدا وليه لقاء مفتوح الاسبوع الجاي عن ملف الفضائيات الدينيه والصداع اللي عاملاه في دماغ كثير من الاعلاميين الذين يتحدثون احيانا وقد خلا حديثهم من الانصاف. الاستاذ خير رمضان بدا حلقته بمقدمه عشر دقائق شن فيها حربا ضروسا على دعاه الفضائيات لما قال ان هناك فتاوى ما انزل الله بها من سلطان. ايه الفتاوى؟ قال في شيخ افتى واحده ست قال لها جوزك ما بيقومش قيام الليل يبقى كافر طبعا ده, ده لو شيخ في كي جي 1 مش هيقول كده في شيخ قال ما ينفعش ان راجل يكون راكب اتوبيس نزلت ست من على الكرسي يقعد مطرحها لان ال ال ال سخونه المقعد هتثير هذا الرجل في شيخ تاني قال ما ينفعش راجل ينزل حمام سباحه بعد ما تنزله واحده ست في شيخ تاني قال رجل رضع من ثدي زوجته آه، فراح رادد مباشرة قال تبقى زي أخته والحقيقة ما فيش يعني الشيخ اللي قال كده أعتقد إن الشيخ عادل إمام في فيلم الإرهابي أو الكلام ده كان مكتوب مثلا في أفلام فرج فودة والقصص بتاعت الأفلام الإرهابي والحاجات اللي هي دايما كانوا بيقبح بيقبحوا صورة المتدين بيصورونا على إننا إحنا ناس غلاظ شداد ما بنعرفش نضحك قافشين في الدنيا آه، كارهين الناس وكارهين المجتمع وبنحرم كل حاجة. الحقيقة أنا عايز اقول للاستاذ خير رمضان سموا لنا رجالكم يعني ما ينفعش تطلع تقول لي شيخ قال هذا كلام مرسل كلام يطلق على عواهنه انت حضرتك تقول لي الشيخ فلان في البرنامج الفلاني زي ما انا هقول لك دلوقتي شيوخ قالوا ايه في قنوات ايه في برامج ايه يبقى هو ده الإنصاف وأنا بتكلم وحضرتك في بداية الحلقة قلت هتشوفوا معانا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان أنا قعدت أتفرج على الفتاوى وبرضه الكلام ده هنرجع له يعني ما لقيتش حاجة خالص لقيت يعني فتاوى لها كلام من السلف ولها وجهة من السلف وأكيد الشيخ سالم عبد الجليل وهو حضر معاك والشيخ سالم أنا أقدره وأحترمه كثيرا وبيني وبينه كثير من الود والمحبة والاحترام يعرف ذلك تماما الحاجة الثانية حضرتك قلت أن هناك قنوات تلعب دورا غير محترم برضو هذا كلام مرسل يعني إيه دور غير محترم إن كنت تقصد التبذل والعري ده مش موجود في القنوات وانا وانا مش عايز اوصف قناه الناس بالتحديد انها قناه دينيه لان انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا برنامج اللي انا قاعد فيه ده كل اسبوع بيناقش قضايا اجتماعيه سياسيه بشكل بحت ما بيغش اي قضايا دينيه خلاص نمرة اتنين عندنا برامج اقتصادية نمرة تلاتة عندنا برامج بتتكلم عن الطب النفسي نمرة أربعة عندنا برامج بتتكلم عن تربية الشباب وتربية الأبناء نمرة خمسة عندنا برامج عن المم اسمه المطبخ والناس نمرة ستة عندنا برنامج اسمه حقيقة الجريمة بيتكلم عن الجرائم اللي بتحصل في المجتمع عندنا برنامج إنساني اجتماعي اسمه دموع منسية زيه زي واحد من الناس وزي الفقرات اللي بيجيبها الأستاذ محمود سعد في لقاءاته مع الناس الفقراء عندنا آه، برنامج اقتصادي عندنا برنامج بيتكلم عن القانون والقضاء والمحاماة يعني ليه مصرين ان احنا آه، يبقى اسمها قناة دينية لا هي مش قناة دينية الحقيقة الحاجة اللي عايز أقولها إذا كنت بتتكلم إن إحنا بنلعب دور محترم في مسألة إن إحنا بنحاول آه، آه، نمتص احتقان الناس لما بيساء للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى زوجته العفيفة الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنا معرفش إيه عدم الاحترام في ده يعني أنا النهاردة لما يطلع شيعي خبيث يسب أم المؤمنين عائشة وتقول دي متعلقة من رجلها من النار هل تظن إن أنا لو عندي أي حد عنده ذر الدين ما يردش ويدافع عن عرض أم المؤمنين عائشة هل تتصور إن لو حد أساء لح- ل- ل- ل- لرئيس الجمهورية مثلا هل تتصور إن ده شيء هيفرحني بل بالعكس هقف وهرد وهستنكر هذا الكلام فلا بد إن إحنا برضه نبقى فاهمين إن الدعاء لهم دور في حفاظ أمن البلد لا يتصوره كثير من الإعلاميين أنا النهاردة لما يطلع قس مشلوح يهاجم الإسلام ويهاجم نبي الإسلام ويهاجم القرآن واجد شباب هيولع في نفسه وظللنا لا نتكلم وساكتين فترة طويلة جدا لكن اضطررنا بكرة أخاك لا بطل إن احنا نرد على هذا الرجل فلما سكت سكتنا فلما عاد قس آخر تهور في بعض كلامه وقال كلاما أساء فيه إلى القرآن وإلى المسلمين في مصر عدنا فلما اعتذر سكتنا والحمد لله رئيس الدولة نفسه طلع في خطاب أول خطاب 6 أكتوبر قال إن العقيدة أو إن وحدة الوطن خط شائك لن أسمح لأحد أن يتجاوزه وكان شيء طيب إن خرج فضيلة شيخ الأزهر والأنبا شنودة بإن قالوا إن العقيدة ما يجبش إنها تمس أنا كنت أتم- أتمنى أن النقاشات في العقيدة والحوارات دي تكون في أماكن مغلقة مش على الهواء لكن النهاردة أنت تطلع على الهواء تسب في ديني وتسب في نبيي وتلعن في قرآني وتهزأ فيا والمطلوب أن أنا أحط إيدي على خدي وما أردش عليك فإذا كنت بتعتبر أن ده دور غير محترم فلنا الشرف أن احنا كنا شاركنا في هذا الدور نمرة بعد كده الحقيقة بيقول أن إمام المسجد وقطع قلبي جدا يعني بينام إمام المسجد في حجرة وراتبه 300 جنيه اما شيخ الفضائيات بص بقى الكلام الجامد اللي جاي ده المرعب اقل داعيه في الفضائيات بياخد من 300 ل 400 الف جنيه هل الضمير المهني والرساله الاعلاميه تستوجب عليك ان تستوثق مما تقول ولا تطلق كلام في الهواء هكذا وهل مشكلة إمام المسجد الفضائيات الدينية هي اللي مسؤولة عنها؟ يعني في أزمة عند أئمة الأوقاف أنا تحدثت عنها ولي إخواني من أئمة الأوقاف كثيرين أحبهم جدا وأجلهم جدا ويشتكون إلي إنما هل القنوات الفضائية هي اللي سببت الأزمة دي؟ يعني وبعدين إشمعنا بالتحديد اتكلمت عن أئمة الأوقاف اللي بياخدوا 300 جنيه وما اتكلمتش عن المدرس برضه اللي بياخد 300 جنيه وما اتكلمتش عن طبيب وما اتكلمتش عن محامي وما اتكلمتش يعني طوائف كثيرة من المجتمع المصري ظروفها صعبة اشمعنا بالتحديد ركزت جدا على إمام الأوقاف يبقى مش أنا اللي مسؤول إن أنا هقبض إمام الأوقاف ومش أنا المسؤول عن الحالة اللي عليها إمام الأوقاف ولذلك آه، آه، رئيس الجمهورية أصدر أمر بتحسين أوضاع الدعاة في كادر الدعاة ووزير الأوقاف بذل هذا الكلام وبيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يحسنوا من أوضاعهم المعيشية يعني القنوات الدينية ملهاش دخل بالموضوع أما 300-400 ألف جنيه فهذا محض افتراء يعني كنت أتمنى أن تربأ بنفسك أن تتكلم كلاما ليس موثقا وخصوصا أن أنت بتتكلم في مكان يشرف الجميع أن يخرج من خلال شاشته وهو التلفزيون المصري اللي شرفت أن أنا دخلت فيه مرارا وتكرارا إنما إيه اللي ان انا معايا 300 باخد 300 او 400 الف جنيه منين الكلام ده يا اخي ده ميزانيه القناه اتصور على الهواء انا بقول لك اهو ميزانيه القناه كلها لا تتجاوز نصف هذا المبلغ فضلا عن ان تعطى لشيخ واحد ثم الحقيقه كان الشيخ سالم عبد الجليل قاعد قدام حضرتك وهو وكيل وزاره الاوقاف ورجل له باع وزراعة في وزارة الأوقاف كان هو معني بالرد عليك في مشكلة أئمة الأوقاف اللي ظروفهم صعبة مش أنا اللي معني بالرد عليك في هذا الكلام ولكن للعلم عايز أقول لحضرتك أن هناك من أئمة الأوقاف ورجال الأزهر وأنا أعرف ده بياخد في النص ساعة في خطبة الجمعة 5000 جنيه والله هذا الكلام بيحصل فدي مسألة أرزاق أنا إيه دخلي فيها واحد ربنا فضله عن واحد في الرزق اتصور ان انا اقعد ادعبس وراه واقول له انت بتاخد كام ما بتاخدش كام وبعدين الشيخ خالد الجندي الحقيقه آه، الازهري المحترم طلع في وقت من الاوقات قال انا اغنى داعيه موجود الراجل قال الكلام ده على الهوا اقر عليه طب ما هو امام اوقاف وراجل ازهري ومن اغنى الدعاء باعترافه هو وبكلامه هو آه، آه، ما علقتش عليه ليه ما ردتش اشمعنى مسكت الامام اللي ظروفه كده وبياخد 300 جنيه او بينام في اوضه يعني ثم في شيء مهم قوي حضرتك بتقول ان مصر اكتر بلد بيتلعب فيها يا ترى مين اللي بيلعب في مصر بالنار احنا يعني احنا اللي بنلعب في مصر بالنار احنا اللي بنحاول نثير الفتن الطائفيه احنا اللي بنحاول نثير غرائز الناس مين اللي بيلعب في مصر بالنار مين النهارده اللي بيطلع على الفضائيات بيقول كلام ممكن يولع الدنيا احنا اللي بنلعب بالنار امال الاعلام الرياضي الذي وقف يشعل نارا ويؤججها كل يوم ويز- ويزكيها في مشكلة مصر والجزائر الإعلامي مش عايز أقول أسامي كلنا عارفينهم يعني ولولا حنكة الرئيس السياسية لما ذهب بنفسه مفاجأة إلى الجزائر ليقدم واجب العزاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في, ش- في وفاة شقيقه أطفأ نيران هذه الأزمة احنا اللي عملنا احنا اللي بنلعب آه، آه، دور في مصر بيهز استقرارها لما يطلع آه، آه، اعلامي غير مسؤول رياضي يقول لك اصل رئيس الاتحاد الجزائري راجل يهودي كان من اصل يهودي ده كلام يتقال وبدون توثيق بناء على انه سمع من واحد في التليفون وعملها لنا مفاجاه وقال انا عندي سبق صحفي احنا اللي بنقول الكلام ده وبعد كده حضرتك بتقول المسؤولون صامتون ومن اين تمويل هذه القنوات ايه التحريض اللي انا مش عارف افهمه المسؤولون صامتون عن ايه ايهما اولى ان يخرج الدعاة في النور يتحدث قال الله قال الرسول حتى لو اخطأوا ممكن يوجهوا وينصحوا بالمعروف من اهل العلم واهل الثقة ولا نرجع زي زمان نتكلم تحت الزوايا في المساجد وفي البيوت وممكن تكون ناس تقول كلام فيه تطرف يهز امن البلد انهي احسن ان انا طالع لك على النور بكلمك بقول لك قال الله قال الرسول ولا استخبى تحت السلم وعانينا وعانت البلد من اللي كانوا بيستخبوا تحت السلم والسبعينات خير شاهد على ضرب استقرار مصر من خلال جماعات كانت بتحرم الكوسه وبتحرم وتقول الكلام اللي انت كنت بتقوله في اول الحلقه لا علاقه لها بفقه ولا بدين ولا باسلام فعايزين برضو نكون منصفين ثم انت حضرتك بتقول التمويل منين برضو الشيخ خالد الجندي القائم على قناة أزهري ما الراجل أعلن أن تمويل قناته واضح من رجل أعمال ليبي واضح الكلام ما قالش حاجة أكتر من كده فإذا بنا نفاجأ أنكم اتقال أن تمويل القناة مشبوه يعني لما أعلن تمويل القناة قلت مشبوه طيب بتسأل منين تمويل القناة هل متصور أن مباحث الأموال العامة ورجال أمن الدولة الذين آه، يعني يديرون العملية الأمنية في مصر ما يعرفوش حاجة عن القنوات دي يعني أنت متصور أن الناس دي ما تعرفش القنوات دي بتيجي منين وبتروح فين وحريصة على, على هذا الأمن ومتابعة جدا وشايفة شغلها جدا وبعدين حضرتك قلت القنوات أحدثت فتنة طائفية وهذا برضو محض افتراء وكذب أنت نفسك قررت وقلت إن القس زكريا بطرس قا يعني قال كلاما قذرا و- و- و- واستنكفت الحقيقة إنك أنت تعرض فيديو مع انك ما شاء الله اتوصيت بشيخ ابي اسحاق الحويني قوي في ست فيديوهات والشيخ حازم شومان ولقطه لمحمد مبروك ولقطه لمحمود المصري وما بقتش فاهم وانت بتعرض الفيديوهات انت عايز توصل منها لايه وهقول لك الفيديوهات عشان تعرف انه حتى اختيار الفيديوهات كان غير مدروس وكان غير موفق لكن في النهاية والذي لا اله غيره بقولها لك على الهوى اهو لا نفاقا ولا رياء احرص الناس على امن مصر هم الدعاة احرص الناس على امن مصر هم الدعاة خط الدفاع الاول في هذا البلد هم الدعاة ما حرضناش على حد ولا عمرنا أمرنا بمظاهرات ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسية اللي حضرتك تعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام بعد كده حضرتك بتقول حاجة جميلة جدا القنوات دي آه، في منها كان هشك بشك قلت كده يعني ولما اكتشفت ان الدين بيكتب بيكسب اكتر رجعت تشتغل في الدين هل تتصور انه من الدين ان انقب في قلوب الناس وأتغلغل في نواياهم يعني أنت لما قلت إن أنا هدفي من الحلقة حب مصر إحنا ما شككناش في كلامك خالص بل اعتبرناك انك انسان صادق وانا قلت لك في الاول اهو انا بقول ان شاء الله نيتك كويسه لكن كم من مريد للخير لن يصيبه والطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه انما ايه اللي دخلك في اعماق القلوب التي لا يعرف محتواها الا الملك سبحانه وتعالى عشان تقرر تقول ان لا الدين بيكسب اكتر لا انا عايز اطمنك الدين ما بيكسبش اكتر الدين بيكسب اكتر فين لما تتر اغنيه تتر اغنيه بتتعمل في مسلسل في رمضان بيندفع فيها للمؤلف والملع- والملحن والمغني ما يقرب من ال 300 ألف جنيه يعني تلت مليون جنيه لمغني ومؤلف وملحن يبقى فين الدين بيكسب أكتر امال اغاني الفيديو كليب اللي بتنزل دي بتكسب قد ايه لما انت بتكلمني ان الديني لما يجي يتقال لي ان مطرب هيعمل مسلسل في رمضان وكلنا عارفينه يعني ويجي خبر يصدم الشباب ويصدم الدنيا كلها ويتقال لي انه خد 40 مليون جنيه في المسلسل واجور المسلسل اجور الممثلين في رمضان حضرتك اللي انا شفتها وتكلفه المسلسلات اللي وصلت ثلاث ارباع مليار جنيه مصري فين الدين بيكسب اكتر يا اخي ده انا انا مش عايز اقولك عن هوا عشان الناس ما تت- ما تظنش وتتصور ان احنا بنستجديهم لشيء لكن الله يعلم الازمات اللي بتمر بيها ولولا ان في بعض الشرفاء يا اخي بعض الشرفاء عايز منبر اسلامي يبقى موجود ومنبر يوعي الناس والشباب ويقول لهم بر الاباء والامهات ويكلمهم عن الحلال والحرام لولا انه ممكن يكون بيدعم ده لله سبحانه وتعالى وعلى عينك يا تاجر مش في الظلمه وبعدين حضرتك بتقول دول اتعلموا الدين متاخر اللي هو احنا يعني جزاك الله خيرا طبعا على هذا الوصف يعني بتقول حرام الست تطلع في التلفزيون يا اخي دي رؤيه لكن تعالى اكلمك بكل صراحه يعني هل حضرتك عندك في التلفزيون بتطلع ست محجبه طب ما هي الست جزء من المجتمع يعني بتسمح لها تطلع في التلفزيون محجبه ما هي لما بتتحجب بتقول لها اقعدي في البيت احنا من بابه قلنا لها اقعدي في البيت عندك وظائف كتير اهم قوي ربي ولادك كويس راعي حقوق ولادك وزوجك وبيتك واهتم بده ايه اللي ممكن يزعلك يعني سياسة قناة انا افهم مش مش عارف ايه اللي ممكن يكون عند الضمير المهني والرسالة الاعلامية يستدعي ان اعلامي في قناة ينقد قناة اخرى ان لها سياسة مخالفة لسياسته انا مش مضطر لده يعني هل يرضيك ان انا مثلا اجيب ابو الليف عندي هنا هل يرضيك ان انا اجيب ممثله في عري وتبذل وبترقص طول رمضان واقعد امجد فيها قدامي على الهوا واقول لها ما شاء الله متعتينا بمسلسلك وكنت الحقيقه موفقه جدا ده اللي هيسعدك يعني دي سياسات قناه وكل واحد حر في سياسته طالما انها لا تصطدم بقانون الدوله وطالما انها لا تخالف شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى حتى انت نفسك بتقول هتقعدوا تقولوا لي انت سايب العري وبتتكلم على قناه الدنيا لا احنا ما بنحبش العري بالله عليك لو أنك لا تحب العري هل ممكن توافق على أن م- ممثلة أو واحد راجل بيغني أغنية اسمها بحبك يا حمار وطالع لي بيترقص على شاشات التلفزيون وتستضيفه وتقعد تتكلم معاه بتقدر تقول له إن أنت بتعمله ده غلط وبتقدر تقول للممثلة إن العري ده غلط وبتقدر تقول للممثلة إنك أنت ترقصي على شاشات التلفاز في شهر رمضان الكريم في بلد مسلم زي ده غلط بتقدر تقول ده يعني ما أنت لو رافض العري قوله انما جيش تقول انا رافض العري على الهوى وبعدين كام قناه بتطلع مليانه عري واباحيه وفيها كلام ساقط يخدش الحياء ايه اللي بيحصل ما بنشوفش هجوم يعني ما بنشوفش الملف ده بيتفتح نقول اوقفوا هذه القنوات التي تثير غرائز الشباب اللي ممكن يعمل مصايب سودة بسبب هذا الكبت اللي بيعيشه مش شفناكوش بتمسكوا حلقات طويله واحد واثنين وثلاثه اربعه لانكم هتخبطوا في جزء من الوسط الفني انا اتصور ان انتم مش عايزين تخبطوا فيه وبعدين حضرتك بتقول انا حاسس انه الفضائيات دوله داخل الدوله لا احنا مش دوله داخل الدوله في فضائيه انت تعرفها فضائيه الحصيره ها وانت عارفها كويس قوي دي اللي بتشتم في الحكام وبتشتم في المحكومين وطول النهار بتكشف عورات موجوده في مصر وتريد ان الاستقرار في مصر مبقاش كويس انا ضدها وانت ضدها انما انا مش ضدك ولا انت ضدي مش المفروض تكون فاهم ان انا دوله جوه الدوله يعني ايه دوله جوه الدوله يعني يعني النهارده مثلا لما تيجي حضرتك تشوف آه، آه، قناه فضائيه بتجيب راجل مخرف عمال يطعن في السنه ويشتم في المفسرين وقاعد قدامه دكتور امراض جلديه يعظم في شانه ويقول له ما اعظم تفكيرك هي دي مش دوله جوه دوله يعني هل نقدت هذه القناه هل قلت لهم انتوا كده بتجرحوا المسلمين لما يجي واحد من بره مصر من سوريا مهندس 30 حلقه عمال يخبط في صحيح البخاري حد طلع قال له انت بتعمل ايه؟ اوقفوا المهازل دي، اشمعنى احنا؟ يعني اشمعنى احنا اللي بتوجه الينا هذا اللوم وبيتقال هذا الكلام؟ وبعدين جاي بتقول اه، انا بشعر ان ان هدف هذه القنوات ضرب مؤسسات مصر. يا اخي الكلام ده كبير، حرام تتهمنا هذه الاتهامات، حرام، لا يجوز. لا يجوز انك انت تقول كلام بهذه القوه تحرض فيه اجهزه الدوله على عداء هذه القنوات دون مبرر ودون مسور. يعني ايه بنضرب مؤسسات مصر؟ يعني انت طالع بتقول لي المؤسسه الدينيه بتقول ال- الفوائد البنوك حلال وبتقول ان النقاب بدعه وبتقول ان الختان بدعه وجريمه. ازاي يطلع شيخ في الفضائيات يقول غير كده؟ لا انا عايز اريح حضرتك، مش هقول لك شيخ في الفضائيات طلع غير قال كده. خلاص؟ مفتي الجمهورية أليس ينتمي إلى مؤسسة الأزهر ربنا يديله الصحة ويبارك فيه ينتمي له ثلاث إفتاءات في ثلاث مواضيع صوت وصورة وتغيروا صوت وصورة مفتي الجمهورية في قناة دريم في الكلم الطيب سنة 2003 على ما أظن طلع قال الخت- الختان مكرومة في حق المرأة وسنة في حق الرجال إن اختتت المرأة فبها ونعمت وإن لم تختتم فبها ونعمت وقال جملة محددة أنا مش هاخد رأيي من الآخر وقال أنا مش هاخد ديني من جون وجورج وقال إن ده نوع من أنواع التهريج الرخيص والجد والدجل العلمي وبعدين رجع بعد كده قال والله لا ده الختان جريمة في مؤتمر وكان بيمول هذا المؤتمر من قبل آه، جمعية ألمانية شيخ ال- المفتي الجمهورية طلع في قناة آه، اقرأ الفضائية مع الأستاذ رضي السعيد قال النقاب واجب واللي يقول النقاب عادة جاهلية ده محض خرافة وطلع بعد كده قال النقاب عادة جاهلية آه، مفتي الجمهورية قال إن فوائد البنوك هي الربا الحرام لما كان أستاذ مساعد سنة 89 في صحيفة النور نزل له هذا المقال أو هذا الكلام وبعد كده قال لا فوائد البنوك ما فيهاش أي حاجة يبقى إذا أنا مش بقول لك أنا اللي بطلع أخالف كثير ممن يفت- يف- يفتون بيغيروا فتاواهم وبعدين انت حضرتك زعلان مني ليه اذا كان شيخ الازهر السابق رحمه الله وغفر له قال ان الربا او فوائد البنوك ليست ربا وهي حلال طب يا سيدي انا عايز اخد راي الشيخ جاد الحق عليه جاد الحق ما هو كان شيخ ازهر والشيخ حسن مامون ما هو كان شيخ ازهر والشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي كل دول مش عاجبينك عايز تلزمني بفتوى معينه وتقول لي ما ينفعش ترد ليه ما ينفعش ارد مش انا أنا مش بتكلم انا اللي برد انا لست اهلا لان ارد لكن بتتكلم على المشايخ اللي بترد وبعدين على فكره اللي بيردوا احيانا مشايخ من الازهر اللي عايز اريح حضرتك عليه ان انت بتقول ان القنوات دي فيها غير مؤهلين لا انا عايز اطمنك احنا عندنا 20 ازهري في قناه الناس 20 ازهري منهم تسعه دكاتره عندنا برنامج للفتاوى سبعة أيام منهم أربعة أيام يجيبوا على الفتاوى ناس من الأزهر زي الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية أصول الدين سابقا زي الشيخ علي ونيس وده في دار الإفتاء زي الشيخ سامي السرساوي وده في دار الإفتاء زي الشيخ محمد عبد الفتاح وده راجل كان بيمثل مصر في أبو ظبي وراجل أزهري يبقى فين اللي مش متخصصين اللي بيردوا على الفتاوى دول شيوخ وبعدين زي ما قلت لحضرتك لما تتصور انك عايز تلغي دول ده احنا بقول لك 20 شيخ الدكتور محمود عبد الرضو... محمود الرضواني ما هو ازهري الشيخ سالم الفتوح ما هو ازهري الشيخ سلام عبد القوي ما هو ازهري الشيخ ع- عبد الله بركات ما هو ازهري الشيخ عبد الله سمك ما هو ازهري اريحك اكتر الشيخ سالم عبد الجليل نفسه ربنا يديله الصحه ويبارك فيه ما هو طلع على قناه الناس وكان فترة كبيرة جدا قبل أن تفتح قناة أزهري كان بيطلع على قناة الرحمة وله برنامج غاية في الاحترام عن قصص القرآن وقصص الأنبياء فمنين تتهمنا بالتطرف وان احنا بنثير ازمات واحنا عندنا ناس من قلب المؤسسه الرسميه كما تقولون هي مؤسسه الازهر يعني وبعد كده حضرتك بتقول آه حاجه غريبه جدا انه زعلان قوي ان الناس بترد على المشايخ وانت بتقول اه بتقول ان الكتب مليانه اسرائيليات طب ما احنا عارفين هو حد قال لك ان كل اللي في الكتب ده صحيح لكن قلت حاجه غريبه جدا قلت قلت حاجه غريبه جدا بتقول ان انا شيخ قال لي ممكن اقنعك وانا ما اعرفش هو ده ازهري ولا مش ازهري اللي قال لك ممكن اقنعك برايي وعكسه واجيبك اقصى اليمين واقصى الشمال ده ما يبقاش شيخ ده يبقى راجل حلنجي ما بيخافش ربنا سبحانه وتعالى هو في شيخ ممكن يقعد قدامه راجل من العوام او راجل من اللي بيثقوا في دينه يفضل يجيبه يمين وشمال مره يقول له ده اه ومره يقول له ده لا مره يقول له ده ينفع ومره يقول له ما ينفعش وبعدين تبقى دي مشكلتك ان انت قاعد مع شيخ مش واثق فيه ما سألتش اهل الذكر زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرك لما قال لك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم اما بتتكلم على ال- الاسرائيليات مين اللي بيحكي الاسرائيليات ده انا مستعد اجيب لك بعض مقتطفات من بعض رجال ممن ينت- ينتمون الى مؤس- مؤسسه الازهر بيحكوا حكاوى باطله مكذوبه على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويحط عليها فلفل وشطه كمان عشان يخلي الناس تعيط والكلام ده موثق لو عندك ايميل كلمني ابعتهولي وانا ابعت لك هذا الكلام الموثق علشان لما تفتح الملفات الحلقه القادمه يبقى في شيء من الانصاف بحكم انك مش هتجيب شيخ طبعا من القنوات الفضائيه دي ابدا انا اتصور هتجيبه معاك يقعد عشان يتكلم ويرد على اللي بيتقال يبقى على الاقل معاك شيء تقوم انت بالدور يعني انا افهم من الحرفه المهنيه بتخليني ساعات احيانا لو في قضيه بتناقش ما فيش صاحب بطرح الاسئله اللي ممكن يقولها هذا الانسان ثم حضرتك عمال تقول عن الفوائد والربا قعدت الكلام مره تانية وبتقول ان الكلام ده حلال وخلاص ونحط فلوسنا فيه يا عم دي مشكلتك مشكلتك انت تحط فلوسك فين مش مشكلتنا احنا انما انا النهارده عايز اطوع عايز اطوع الاسلام لهوايا مش هيحصل انما كونك انت حبيت تاخد بفتوى حد من الاساتذه الافاضل اللي قالوا ان فوائد البنوك حلال انت حر ما تلزمنيش بيها ما تضطرنيش ان انا ابقى التزم بيها لانه احنا مش عايشين في بلد فيها استبداد في الفتوى انه لازم لما يتقال شيء لازم يتنفذ وبعدين قلت ان القناه القنوات بتبعت رسائل لجمع التبرعات برضو أرجو إن الكلام ده تجيب توثيق بيه يعني تقول قناة الناس أنت شفتها بتعلن بتقول للناس يا جماعة ابعتوا لنا رسائل علشان إحنا محتاجين تبرعات ثم قلت إن القنوات ليس لها تصريح هل تتصور ان مدينه زي الانتاج الاعلامي المنطقه الاستثماريه اللي احنا فيها دي ورجالات النايل سات والاستاذ المهندس صلاح حمزه ومن اليهم والاستاذ احمد آه انيس طلعت القنوات دي نبت شيطاني كده يعني على غفله كده فوجئوا انه في قناه الناس وقناه الحكمه وقناه الرحمه وقناه المجد وقناه العفاسي فوجئوا بيها يعني ازاي الكلام ده اكيد في تصريح وفي ايجار بيندفع للاستوديوهات وايجار بيندفع للنايل سات والعمليه بشكل ماشيه بشكل رسمي قانوني بمنتهى الوضوح ما فيهوش اي تدليس ما فيهوش اي دجل وبعدين الشيء اللي احزنني قوي انك انت قلت ان في عالم كبير انت طلبت منه إنه يعمل معاك مداخله علشان آه، آه، يرد على الجماعة بتوع الفضائيات الدينية فإذا بهذا العالم الجليل الكبير ترتعد فرائصه يقول لك لا دول هيبهدلوني دول أباطرة دول دولة داخل الدولة دول قوة لا يستهان بها دول هيفضحوني بالله عليك في عالم كبير يخرج من فمه هذا الكلام في عالم كبير ممكن يخاف الناس وما يخافش الله ممكن ده يحصل ان عالم يشوف ناس ب- بتقول كلام في دين ربنا ما يرضيش ربنا يحاد منهج الله في اجتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعشان خايف من الناس آه، يبهدلوه يقول لك والله ما هخرج ده كلام لكن كلامك على فكره انا مصدقه لان انا مره في واحد شيخ ايام ما كان الاستاذ عمرو خالد بيقول بعض الكلمات آه، آه، يعني اللي فيها تجاوز في العقيده وبيقول احاديث موضوعه احيانا في كلامه والكلام ده كله ولما طلعت انتقدته وكلمت عالم بقول له قال لي كلامك مظبوط بس بصراحه عمرو خالد له جمهور وانا ما اقدرش آه، اخش معاه يا عم ده جمهور يبهدلني معقولة في زمن في العلماء بيقولوا كده انك انت تخاف من جمهور داعية يبهدلك او انك انك تخاف تقول الحق علشان صاحب القناة الفضائية ما يمنعكش تيجي ويخليك تيجي عشان مثلا يبقى فيها لقمة عيش هل ده كلام يرضى ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده مش عالم ولا يستحق وبعدين فتوانة ايه يا اخي الفاضل يعني يعني ايه فتوانة وهيبهدلوني ذو القوة لا يستهانوا بها والكلام ده كله يعني يعني النهارده لما تطلع دكتوره تلاقي بنت منتقبه في مدرج تقول لها اقلعي الزفت ده يبقى مين اللي افتوى؟ مين اللي افتوى؟ ها عايز اسال السؤال ده مهم جدا يعني ولذلك يا اخي الفاضل الشيخ عطيه صقر رحمه الله لما حرم مصافحه المراه هو أنا الشيخ ده آه، من الدعاة الجدد ده شيخ محترم وكان في لجنه رئيس لجنه الفتوى لما طلع عمل كده ماذا فعل فيه الصحافه؟ ها وماذا فيه فعل فيه بعض زملائه من الازهريين؟ عملوا فيه ايه؟ مين اللي بي مين اللي بيتفتون يعني مين اللي بي وال وال والاستاذ شوقي السيد انا اجل واحترمه انما يقول لك الناس دي بتتعامل بمنطق البلطجه شتمتونا وبهدلتونا مع ان احنا ناس مثقفين الحمد لله وناس معانا شهادات عليا وناس محترمين في المجتمع وناس الحمد لله رب العالمين معروفين معروفين للقاصي والداني وحضرتك شوف آه، آه، استقبالنا ازاي بيكون في الدول العربيه عشان تعرف ان احنا بنمثل مصر بنفخر ان احنا بننتمي لهذا البلد وبنكون خير سفراء لهذا البلد روح شوفنا بيستقبلونا ازاي وبيكرمونا ازاي في ليبيا وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي دول اوروبا روح شوفنا كويس بدل ما تشعرنا انه لا كرامه لنبي في قومه وبعدين بتقول ان القنوات لا تحترم شيخ الازهر يا اخي اتق الله اتق الله هو كون في شيخ طلع مثلا هفترض يعني خالف شيخ يعني افرض شيخ القرضاوي خالف شيخ الازهر هفترض ده معناه انهم ما بيحترموش الدكتور عبد المعطي بي- بيومي لما غمز ولمز على الشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله النجار نفس الكلام يعني خلاص هل معنى ان هم اختلفوا معاه في راي وفتوى ان هم ما بيحترموهوش بل بالعكس انا حدود معرفتي الشخصيه من المشايخ دي نفسها مش او من الشيخ القرضاوي ومن من مريدينه ان الناس دي بتجل الشيخ القرضاوي جدا يبقى مساله الاختلاف مش معناها ان انا ما بحترمكش ما تاخدهاش كده يعني اختلفت مش عايز رايك ومش مقتنع بدليلك وعندي دليل اصح منك يبقى انا ما بحترمكش انما لما ترجع للاعلام وتشوف شكل مشايخ الازهر في الاعلام بيعملوه ازاي يبقى الاعلام والسينما والمسرح هي اللي بتهزأ دعاتنا وهي اللي بتسيء لمشايخنا وعلمائنا الافاضل مش الداعيه اللي بيسيء لما يختلف معاه بالفتوى الشيخ جمال البنا شتم في الازهر وقال ياما كلام عن الازهر يعني وعلى الرغم من ذلك استضفتموه في هذا البرنامج الاكثر من رائع المشاهد جدا بشهاده كل الناس استضفتموه علشان يقول ترهات وتخاريف واباطيل خلاص هل طلع حد من الازهر اعترض عليكم لما قعد يقول ان الفساد دخل على الاسلام من باب السنه وان المفسرين دول كلهم شوهوا تفسير القران مع ان الازهر كله قائم على هذه الدراسات السنه والتفسير يعني عمل ده هدم الدنيا كلها وجبتموه وجبتوه وقعدتوه ضيف معزز مكرم ماذا فعلتم معه بالعكس ده انت كنت قاعد- اللي قاعد قدامه بيستضيفه بيقول المفكر الاسلامي الاستاذ جمال البنا وعمال يتكرم ويتعظم رغم ان راجل يعني جهله فاق كل تصور ممكن نقول ايه تاني وبعد كده حضرتك زعلتني قوي الحقيقه يعني زعلتني انك انت جبت فيديوهات وقعدت اتفرج ايه ده يعني الكلام اللي انا اعرفه في علم الكلام ان الكلام له سياق ابتداء وانتهاء ووسط هل ممكن تقوم جايب الشيخ ابو اسحاق في لقطه بيقول لا يصح هو ايه اللي لا يصح يعني احنا فهمنا ايه خلاص او انك انت تجيب الشيخ في سؤال عن المحمول بيقول المحمول من الابتلاءات طب انت كملت كلام الشيخ بيقصد ايه عن ان المحمول من الابتلاءات مثلا البلوتوث التصوير ال- ال- المحرم فيه افلام البورنو اللي بتتحط لاولادنا يعني جبت الكلام ولا هي لقطه ورحت قاطع ومخلص معترض على اسلوب شيخ بيهز ويقوم ويقعد يا اخي الفاضل هذا الشيخ انا بحبه وبقدره وبحترم كلامه لانه بيتكلم برضه بالقران والسنه انما ممكن اكون زيك معترض على اسلوبه انما ننصحه ولا نعتبره مسخه نقعد نتريق عليها يعني نقول له ان انت مثلا بتسخن زياده منفعل زياده عندك غيره زياده حركتك كتير صوتك عالي قد يكون شيخ كويس جدا لكن اعلاميا مش مؤهل مش معنى ذلك ان احنا نذبح كله ونحط ابو قرش على ابو قرشين من الناحيه الاعلاميه مش من الناحيه الدينيه فلازم يكون عندنا نوع من الانصاف في هذا الامر الشيخ لما فتى فتاوى انه آه، آه، آه، حلق اللحيه او حلق اللحيه آثم ايه الغريب المذاهب الأربعة كلها بتقول كده يعني هو الشيخ اف- يعني مثلا بعتذر في اللفظ اللي ما اقصدش الشيخ هنا حصلت افتكاسة في الفتوى مثلا ما حدش قالها ما حدش قال الفتوى دي الشيخ سالم عبد الجليل قاعد قدامك قال لك ايوه في اراء بتقول كده انما انا ما شفت ما سمعتش اراء من المتاخرين قالت ان حلق حلق اللحيه جائز انما مش معنى ذلك ان انا بهاجم انما قلت اهو الفقهاء الاربعه قالوا الذي يحلق اللحيه اثم انا بتكلم عن الشيخ ابو اسحاق ايه في الفتوى غريب الشيخ المنجد لما جه يتكلم عن الفار واعتبرتوها مادة تسلية لا عايز حضرتك تجيب أكاديميين وباحثين في فنون التربية وتسألهم عن خطورة أفلام الكرتون وسلبيتها على أولادنا لما النبي يقول ان الفار ده من الفواسق وتيجي ال- الحاجات دي تعمل تومان ديجيري وتعظم له الفار وتخليه صورته حلوه وقدامه جميله ويجي فيلم Lion King يقول له الخنزير ده حاجه لذيذه روح دور على اهل التخصص وقول لهم ده في مصلحه الاطفال ولا ضد الشيخ كان بيتكلم في الموضوع ده فايه الغريب ايه الغريب في الكلام يعني وبعدين زي ما قلت لحضرتك آه، آه، يعني عايزين نقول آه، آه، مش احنا اللي عملنا فوضى فتاوى مش انا اللي قلت ان الموظف يرد على موظفه علشان تبقى اخته ومش انا اللي قلت الخادمه في البيت صاحب البيت يتعامل معاها زي مراته على انها من ملك اليمين مش انا اللي قلت الواحده مش قادره تصلي الظهر والعصر بص يا بنتي احنا ممكن ناخد بالمذهب الشيعي كل يوم في ال- وقت العشاء اخبطي الخمس فروض مع بعض بس يوم الجمعه لا يا ماما يوم الجمعه تصلي كل فرض برضه ها؟ مش انا اللي قلت زي مدرس ازهري في مدارس ازهريه ثانويه ومقاله موجود على الانترنت قريته بنفسي ان الممثله اللي بتقبل والعريانه واللي بتقدم مشاهد مخله دي بتعمل حاجه اسمها البغاء الحلال وبعدين يزداد افتراءه فيقول البغاء الحلال كان موجود ايام النبي وبيمارسه بعض الصحابه والقران ما قالش حاجه بس انا حسسني حاجه ده كلامه بيقول اذا كان البغاء الحلال لواحده متزوجه ما ينفعش ولو اكرهت ما ينفعش في بني ادم في بني ادم محترم قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام هل الأزهر حكمه هل قال له تعالى يا ابني انت ازاي تقول الكلام ده في حاجة اسمها بغاء حلال يا ابني احنا هنألف على دين ربنا ها انا ال- ال- ال- اللي قلت ان احنا ممكن ناكل الفار على الهوا تطلع دكتورة تقول ممكن ناكل الفار على الهوا احنا اللي قلنا الفتاوى دي انا لو قعدت اقول لحضرتك بعض الذين يتصدون للإعلام من المؤسسة الرسمية اللي بيطلعوا علينا ومتكررين جدا في كل البرامج لو قلت لك على فتاواهم هتعرف منين بتأتي أين فوضى الفتاوى إنما أنا أنا متفق معاك أهو راقب القناة دي أنا عايزك تراقب الفتاوى في القناة دي واعرض ما يقال عند أهل العلم الثقات وقول لهم الكلام ده بيتقال مخالف للكتاب للسنة ولا موافق للكتاب وللسنة وبعدين جاي تقول لي احنا عندنا ثقافه تحريم هو التحريم ده بمزاجي يعني قاعد كده مع نفسي كده قررت اعمل السنه دي موسوعه احرم مثلا ال- الكوسه واحلل الافلام واحرم الغناء واحلل مش ع- بعمل كده يا اخي ده ده افتراء على الله وربنا قال لنا كده ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب اتقولون على الله ما لا تعلمون مين اللي يحلل ومين اللي يحرم الذي يملك هذا الحق الله وحده وأخبر به النبي والنبي عرف عرفه الصحابة والصحابة عرفوا منهم التابعين والتابعين راح وراهم الفقهاء والفقهاء جم الناس اللي اتعلموا على أيديهم أدي الفكرة ثقافة التشدد دي مش عندنا كل المشايخ اللي بيطلعوا في القنوات الفضائية متمسكين أو متمسكون بكلام سفيان الثوري إنما العلم الرخصة فالتشدد يحسنه كل أحد روح اسمع فتاوى الشيخ مصطفى العدوي شوفه متشدد في ايه اسمع فتاوى الشيخ علي ونيس اسمع فتاوى الشيخ آه، آه، ابو اسحاق الحويني اسمع فتاوى الشيخ محمد حسان يا اخي ده ساعات بي- بي- بي- هيموتوا كمدا عشان يلاقي للمسلم مخرج حلال مش مش بالتحايل على شرع ربنا لكن ساعات ما بيلاقيش بيضطر يقول له لانه ده دين الفتوى من الدين تاني تاني بين قوسين الفتوى من الدين الفتوى مش بهوى مش بمزاج مش قال السادة الشافعية قال السادة الحنفية قال السادة المالكية قال السادة الحنابلة وما عنديش دليل الفتوى كده ومش معقولة النهاردة أقعد أعلم الناس إن أنا هقول لكم أربع آراء وأنت up to you بقى عايز تختار إيه اختار براحتك يعني آخر حاجة الحقيقة قوة إمام المسجد قدام شيخ الفضائيات هي حرب هي حرب يا أخي يعني طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة إيه المشكلة شيخ ب- في جامع وشيخ في فضائية وشيخ في شارع وشيخ في مدرسة وشيخ في بيته وشيخ في نادي كلنا نتكامل ولا نتصارع مفيش تضاد ده تنوع تكامل مش تنوع تضاد وكل واحد ربنا حطه على ثغر والإعلام المحترم ربنا حطه على ثغر والجندي المحترم ربنا عل- حطه على ثغر احنا كلنا عايزين ننصر دين ربنا وعايزين الاخلاق تسود وعايزين الامان يسود وعايزين الاستقرار يسود مش تعمل لي حرب تقول لي قوه شيخ الفضائيات قدام شيخ المساجد يعني هو ما بيطلعش اي حد من المساجد في الفضائيات لا ده انا مش ممكن مش ما عنديش وقت اعدي لك عدد الائمه في المساجد زي الشحات العزازي زي الشيخ اخونا احمد ترك ما هم دول ائمه مساجد وطعم الفضائيات فين المشكل بقى فين الخناقه يعني اخر شيء بتتكلم حضرتك عن ثقافه المنع عايز تمنع ده موضوعك تحمل ده امام الله سبحانه وتعالى عايز تحرض على ده بس هقول لحضرتك اتق الله واعلم ان الذين تدافع عنهم دون وعي لن يمنعوك من الله ولكن الله سيمنعك منهم ثقافة المنع مش هتولد غير تطرف وبعدين خلاص احنا في عالم المنع فيه اصبح شبه مستحيل في انترنت ها وفي بلوتوث وموبايلات وايميلات فاما نكون في النور اتصور انه ده اهدى واتصور ان احنا لو خرج منا شيء يدعو الى ضرب وحده الوطن واستقرار الوطن على طول مباشره في اجهزه امن واعيه نبيهه فاهمه كويس جدا ايه اللي بيحصل كانت اول حاجه هتوجه لنا هذا الكلام وتقول لنا اناف ما ينفعش تقولوا الكلام ده خالص مش مستنيه لما يطلع اعلامي يسيء الى الاخرين بغير دليل هفتح لحضرتك الملف ده ان شاء الله الاسبوع الجاي بالكامل أشوفكم بعد الفاصل مع بعض رجال أكتوبر والكلام عن ذكريات أكتوبر المجيدة عن حرب أكتوبر المجيدة خليكم معنا